بسم الله الرحمن الرحيم
الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتنا الكرام نحن مع الجزء الأول من سلسلة حديثنا في هذا الشهر إن شاء الله في حديث التراويح مع موضوع الرزق أقوله لكي تطمئن قلوبنا وربما يهدينا الله تعالى إلى وسيلة نوسع بها أرزاقنا وتحدثنا بالأمس في الحلقة الأولى من هذه السلسلة حول الثقة في الله تبارك وتعالى كيف أنه هو الرزاق ذو القوة المتين وكيف أن ما عنده لا ينفد أبدا مهما نفد ما عندنا وكيف أنه جعل رزقنا في السماء مع أن أسبابه ومظاهره في الأرض بين أيدينا نمسك بها أو تفلت منا حسب تقسيمه سبحانه وتعالى لأرزاقنا في السماء واليوم مع خطاب موجه لنا أوجهه لنفسي ولكل أخ من أحبائي أنت أيها المسلم أقول أنت غني بمعنى الكلمة أنت غني على وضعك أنت غني وذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس إذا أنا غني وأنت غني لامتلاكنا أدوات الكسب والغنى يعني واحد عنده وظيفة وبيقبض منها مرتب كبير يمتلك سبب للرزق ولا لا يمتلك ولكنه لا يواظب على الحضور ولكنه يواظب على الحضور ولكن لا يجتهد ولا يهتم بعمل مقصر مفرط مضيع يكثر المخالفات يسيء إلى صاحب العمل إلى غير ذلك من أسباب تضييع الرزق يمتلك الأداة ولا يحسن استعمالها كالذين قال الله عنهم لا يعقلون مع أنهم يمتلكون العقل نحن نمتلك كل واحد فينا يمتلك أسباب الكسب والغنى من ذلك هذا الجسم الأغلبية بفضل الله أصحاب والقليلون مرضى مرضا يعجزهم عن الحركة عافانا الله تعالى وعفى عنهم اللهم امين لكن الاصل في الانسان انه صحيح وانه سليم الجسم السليم هذا راس مال راس مال استعمله الصحابه رضي الله عنهم ليكسبوا ليربحوا وذلك أن بعض المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة رأوا إخوانهم من الأنصار يعبدون الله كما يعبدونه ويعملون الأعمال الصالحة التي يعملونها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع مهاجرين وأنصار ولكن لاحظ المهاجرون أن الأنصار يتقدمون عليهم في الفضل لأن لهم فضل مال يتصدقون به وفي رواية يعتمرون به يعملوا عمرة ويتصدقوا وكذا فهذه النظرة دفعتهم إلى أن يستعوضوا استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وشكوا له هذه الحال فقال ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتموهم إلا أن يعملوا بمثل ما عملتم به قالوا بلى يا رسول الله أي ودلنا ما نحن نسأل ليه قال تسبحون الله ثلاثا وثلاثين دبر كل صلاة وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله ثلاثا وثلاثين وتمون المئة بكلمة التوحيد قام المهاجرون يفعلون هذا الأنصاري ليس غافلا إنما هو نبيه كالمهاجرين فلاحظ الأنصار أن المهاجرين بعد صلاتهم يتمتمون بشفاههم ويعدون على أصابعهم وربما ظهرت منهم أصوات لهذه التمتمات بولد ما تعلمنا هذا ما عرفناه ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلهم الأمر ربما سألوا ربما تصنتوا وتصنت في الخير يجوز واحد قاعد بيذكر ربنا فأنا تصنت على مش بقولي كيف يذكر الله لأنه أعلم مني شيخ وأنا مش شيخ قلت ما أشوف يذكر ربنا إزاي أكيد هو أعلم مني فالتقطت منه طريقة ذكره لله مش مانع ما لا يدعو بدعاء كده أسمع بقول إيه عشان أقول آمين يا رب أنا كمان يا رب معاه لكن تصنت بقى على حاله في البيت وال... لا حرام لا حرام ولا تجسس فعرف الأنصار بما يعمل المهاجرون فعملوا بمثل ما عمل المهاجرون لم يأخذوها وينامون لم يأخذوها وينامون بل لا يزالون يلاحظون لاحظوا أن الأنصار عملوا بمثل ما عمل رجعنا ثاني تساوي تعادل رجعوا ثاني مرة ثانية للنبي عليه السلام يا رسول الله إخواننا من الأنصار علموا بما نقول فقالوا مثلنا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعمل لكم إيه كنت تحافظوا على السر خلاص ده فضل ربنا بقى ما ارضى رضيوا سبتوا أبدا لازم يصبر فبعضهم كان يعمل حمالا بلغة العصر شيال في المحطة شيال في السوق سوق العبور موجود أو موجودة والمحطات موجودة شيال شمط بيشيل أحمال على كتفه وعلى جسمه عمل حمالا ليجد مالا يتصدق به الحمد لله مكفية ومستورة وبياكل ويشرب زي الفل رضا الحمد لله بتعدي ولكن ما معوش يتصدق تخيل اشتغل ايه حمالا لكي يتصدق وبعضهم تصدق بجهد بدنه كما قلت قبل ذلك وثبت هذا في الاحاديث انه بعد ان مات فلان فوجئ الصحابه بان امراه عجوزا واخرى واخرى او وثانيه وثالثه جاء جئنا يسألنا عن رجل كان يأتيهم بالماء ليلا يا أخوانا كان في واحد بيجيب لنا مية بالليل ما يتشرب على الفجر كده قبل الفجر محدش ياخد باله وبيجيب لنا المية بالليل بقاله كام يوم ما جاش ما تعرفوش هو فين اسمه ايه يا حاج اسمه ايه يا اخت والله ما نعرف له اسم ولا شكل كان بيجي في الضلمة بالليل ولا قال لنا على اسمه ولا حاجة واحنا همنا ناخد المية وخلاص بس بقاله ثلاث ايام ما جاش يفاجئون بان فلانا هذا مات من ثلاث ليال وعند تغسيله وجدوا في جسمه آثارا لحبل أو شيء كان يحمله فربطوا بين الأحداث فده ما بتصدقش عشان يجيب فلوس ويتصدق بيها أو يعمل ليأتي بمال ويتصدق وإنما يتصدق مباشرة بجهده فالجسم هذا رأس مال سبب من أسباب الرزق ولكن لغة العصر المقصد السهل السريع وأنا في السرير بالزراير على الكمبيوتر أو اللابتوب أو الموبايل أكسب وأربح في البورصة بسرعة آلاف طلعة وملايين نزلة وشغلانة ما يعلم بها ربنا المجتمع عاد عليه ايه ولا حاجه المال مكنوس في حته ومحناش عارفين هو فين وفي ايد مين بالظبط يتداول من هذا لهذا لهذا ولا ينتفع المجتمع بشيء وهذا يخالف التجاره الاسلاميه الصحيحه والأسلوب الأنفع والأجدى للتجارة هذه واحد ثانية حينما تمسك جسمك من أعلى تقابلك العينان العينين دول رأس مال وكم من عمال في عصرنا مش هكلمنا عن الصحابة ولا حاجة في عصرنا يعملون غفرا حراسا بالعين يقعد يتابع المدرسة دي الأرض دي المزرعة دي العمارة دي وياخد فلوس بيعمل ايه هو متابع بس بعينه خلاص ولو حد من العمارة بعت ويجيب حاجة بيديله الباقي خلي الباقي على شان وفي المواسم يديله حاجة كلنا اخوات والبعض يعني ده كده ايه ده فايز فوق ال- المكسب الاصلي المكسب الاصلي هو غفير في المكان ده بأجرة وكل الذي يعمله بعينه مش هيتكلف اكتر من كده فعينه تحرس من الناس من يعمل بعينه فقط في القراءة لمن عجزوا عن القراءة سواء لعدم تعلم القراءة والكتابة أو سواء لفقد البصر عوضهم الله عن ذلك الخير فبعض الناس يعملون في ذلك وبعض الناس الذين ابتلوا بهذا الابتلاء العظيم يحتاجون إلى فريق يقرأ لهم بأجرة مجال عمل فرص عمل موجودة ولا يتحكم فيها أحد ننزل بعض الشيء نجد الفم وفيه تلك الأعجوبة اللسان الذي من الله به علينا فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ها؟ علمه البيان اللسان ده ربنا يحفظه علينا جميعا شوف المدرسين دروس خصوصية لو كان دكتور في جامعة بيدي دروس كمان الدعاة اللي زينا أئمة المساجد الأدباء والشعراء والقصاص اللي بيقولوا القصص قصة قصيرة ولا قصة طويلة يلقي شعرا في مسابقة الشعر يقرأ قرآنا في مسابقة القرآن والسهم الذهبي والرمح الفضي والكلام ال- كله باللسان كله باللسان أداة تربحنا كثيرا لو نزلت تلد يديك اليدين دول يا سلام على النعم اللهم احفظ علينا نعمك يا رب بما جعل الله فيهما من مفاصل تنثني وتنبسط تنقبض وتنبسط تنثني وتنفرد بإمكاننا أن نحمل بها أن نكتب بها أن نصنع بها والصناعات بقى اللي صنع في الإيه أمان من الفقر يقولوا كده برضه أظنه ليس حديثا إنما هو حكمة جميل صنع فين أمام من الفقر ها؟ ضع كلمة مناسبة مكان النقط الخالية في اليد صنع في الإيد الخياط بيخيط بإيده والمقص دار بيقص بإيده والكاتب بيكتب بإيده و اليد فيها صناعات كثيرة جدا تمام كده وغير ذلك طبعا لا تنظر لان من من اعجاز الله في هذه الادوات انها تعمل كل شيء ربنا خليها لك كده ايه تتمكن من كل شيء فبالعين يستطيع الانسان ان يكسب حراما هيحرس خماره هيحرس سينما بودي جارد على الباب هيحرس واحده راقصه كل ده حرام بالعين برضه بالعين لكن برضه حرام تعالى على اللسان يا سلام اللسان بيطلع بلاوي قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم بلسانه القبيح الخبيث ويسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال أجرة عظيمة وشهرة كبيرة يكسب بلسانه ويقول باطلا ينافق به كبيرا أو رئيسا أو وزيرا ويقبض وكم قال الشعراء بألسنتهم كلاما عاشوا بسببه حياتهم كان أكل عيشه كده يروح للملك من دول والله الخليفة يروح مديله قصيدة تطلعه في السما فوق مفيش في الدنيا زيه يروح الخليفة بقى دماغه تكبر وريشه ينفش كده وروح مديله عطاء كبير خد تستاهل والله ده انت قلت كلام حلو قوي خد يديله كتير عما خلصهم يكون جاهز قصيدة كمان يجي ياخدها وكل شوية يقبض بقصيدة يفقع قصيدة فرقعة في الهواء واحنا مالنا هو بتاعنا وينفخ الملك ويروح واخد الايه الارشيد ومروح وهكذا شغلانته كده والشعراء يتبعهم الايه ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دول بس اللي بيلتزموا بالصدق الايدين ما شاء الله يلعبوا الثلاث ورقات خفة اليد السحر والحاوي ويقبض لم يا جدع ولم من الناس اللي واقفة ولم من ال- ال- المخدوعين وياكل حرام بتمضي وتوقع اوراق ربا وعقود ربا وغيره ورشوة وغير كل ال- بالايد لكن نحن نتكلم عن السبيل الحلال السبيل الايه الحلال من اسباب الكسب والغنى الشرعي بل من الأسباب العظيمة والتي يكاد الناس يفقدون الثقة فيها هذه الأيام يعني يقول لك ده يعمل لي ايه ده؟ يعمل لك ايه؟ ده يعمل عمايل وسوي الهوايل وقد فعل الدعاء الدعاء باب عظيم من أبواب الرزق رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هو عجوز أو هو شيخ كبير سيدنا زكريا عليه الس- آه، عليه السلام وامرأته امرأة عجوز وبالدعاء رزق ولدا يحيى اسمه يحيى مطهرا مبرأ محصورا من الذنوب والمعاصي ما شاء الله معصوم حاجة روعة أي ولد كمان يا رب اديني ولد يا رب يا رب يا أخي بلاش بنت اديني ولد ويجي يطلع عينيه لا بالدعاء جاء ولدا في غاية الصلاح نبي نبي ابن نبي بدعاء سيدنا موسى عليه السلام لما نزل أرض مدين كان يفقد كل شيء معدوم غريب لا دار ولا صاحب ولا معرفة ولا وظيفة ولا مال معه ولا شيء بس أفلت بجنده من فرعون وبطشه طبعا طول الطريق بين مصر وأرض مدين هناك في جزيرة العرب مسافة ويبدو انه واخدها مشي ومعهوش ايه دواب وما ما ذكرتش له دابه ولا حاجه حتى لو معاه جمل مش مشكله لكن ما معهوش حاجه الا انه بعد ان سقى للفتاتين او للمراتين الله تعالى يقول عنه ثم تولى الى الظل فقال ربي انا عاوز ايه بقى عاوز كل حاجه رب ما معيش حاجه خالص فدعا دعاء عاما مطلقا مفتوحا يشمل كل شيء فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير يعني أي خير أي خير تنزله علي أنا فقير أنا فقير إليه محتاج كل حاجة محتاج أي حاجة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الآية بتقول إيه فاستجبنا أو فجاءته فاء الفاء على طول بتقول لك على السرعة يعني هو كأنه خلص من هنا ببص لقي الست رجعت تاني البنت اللي كان سقالها دي وتقول له ايه ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت له تعالى عشان ابويا بيدعوك عاوز يكافئك على الايه العمل المعروف اللي انت عملته ده. راح راح محتاج اي حاجه ولعل هذا من اجابه الدعاء ذهب عليه السلام ما كانش نبي لسه عشان ما حدش يقول لك دول انبياء يا عم ده سيدنا موسى كان لسه شاب عادي مش نبي وبالتالي فهو مثال لنا عليه السلام ذهب ملبيا للدعوة فإذا به ينال كل شيء نفسك في إيه يا شاب يا ابن الحبيب يا أخي الكريم وأنت شاب كده أنا والله يا عم الشيخ أنا قنوع نفسي في شقة وعروسة وعربية ووظيفة كمان زي بعضه يعني يبقى كويس مش كده سيدنا موسى خد ده كله بيت سكن عندنا سايبه ووظيفة هو اللي هيقوم بأعمالهم يسقي الغنم ويرعى الغنم وكذا هذا يدل وهذا يعين ويعود على تربية الأمم وزوجة يختارها بنفسه إني أريد أن أنكحك إيه ابنتي فلانة يمكن الوحش يمكن ال- ال- ما اتجوزتش يمكن فيها ك- الله لا لا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين اختار اللي أنت عاوزه منه تاخد الصغيرة تاخد الكبيرة مش مشكلة طب والمهر يا عم منين انا اتجوز مين بس انا جاي على باب الله لا ما تخافش على ان تاجرني ثمانية حجج هيدفع مهر يبقى له كرامه في بيته بس مهر سهل هو ايه انه هيشتغل ثمان سنين هيقوم بالاعمال ثمان سنين عاوز يمشي بعد كده يمشي يفضل قاعد يفضل قاعد لكن بيفكه من الليل القيد يعني ويعني اداله فرصه يب... يعني يكون فيها صاحب فضل ده العدل اللي بيننا من بعض ثمان سنين على ان تاجرني ثمانيه حجج كانك اجير عندي ثمن ايه حجج ثمن سنين الحجه بتيجي في السنه مره ربنا يرزقنا يا رب يا ربنا يرزقنا حتى في السنه مره اللهم امين ماشي فان اتممت عشرا خد بالك يا حمد خد بالك كلامك مع جوز بنتك يبقى حلو كده فإن أتممت عشرا فمن عندك يا ابني والله مهر بنتي عشر تلاف خليكم خمسة عشر يبقى جزاك الله خير خلاهم عشرة خلاص طلبك انت عشرة وطلع الزوج بخيل مش مش او معوش خلاص لكن انت كده بتحرجه مش بتحرجه يعني بتعوده على الفضل والعطاء برضا فيديها عشرة ولا خمسة دول من عندك انا لانك تستاهل كده يبقى في- فانت عند عشرة من عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين حاجة جميلة جدا زوجة سكن وظيفة أكل وشرب حاجة ما شاء الله رجولة في البيت مش حماها شيخ كبير في السن مش قول هات ولا خد ولا ودي أنت اتصرف في في البيت ده كله تتخيلوا سيدنا موسى عليه السلام كان يت- كان يطمع يعني كان يتوقع ده كله وكان يطمع آه. لكن اي حد يطمع لكن كان يتوقع ده كله كده ضربه واحده في سقيه ميه ده سقى مين سقى غنم ما سقاش بني ادمين خدت بالك سقي الماء ما شاء الله سقى غنما فكانت عملا صالح هل كان يتوقع كل هذا لا طب بالله عليكم كان يتوقع انه هيرجع ياخذ نبوه وهو ماشي تجيله في السكه كده وهو ماشي فلما قضى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور ايه نارا ما كان يتوقع ابدا ولا يخطر بباله شيء مثل هذا ولا في اي نبي ما يعرف انه سيكون نبيا ثم إنها جاءته فجأة وبطريقة لافتة يعني شاف بس كده نار فقال أكيد النار دي عندها ناس مولعينها عشان ابن السبيل لما يعدي يأنس بيهم يتعشى عندهم يبات عندهم بالليل ويصبح يكمل سفر ولا حاجة كرم من الناس زمان آنس من جانب الطور إيه؟ نار فقال لأهله امكث انتظروا هنا لما أشوف النار فيها إيه ويمكن أجيب لكم منها خير أو يرزقنا الله منها بشيء فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما الله وأنا اخترتك دي من بين العالمين كلهم طب وفرعون ما يستاهلش؟ لا ما يستاهلش انت اللي تستاهل الاختيار ده عطاء عظيم جدا ورزق كبير جدا واسع ترتب عليه رزق تاني بقى شوف الآيات والمعجزات اللي ربنا اداها له والتوراة اللي ربنا نزلها عليه والإكرامات عظيمة جدا ده كله بإيه يا إخوانا بدعوة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أعتقد وأوقن لأن سيدنا موسى عليه السلام طلب كل شيء أو أي شيء من فضل الله ولكن من أشياء الدنيا ليعيش ليأوي إلى هذه الديار بأمان ويسلم فيها من فرعون ولكن لم يخطر بباله شيء من النبوة ولا شيء أنا أوقن بهذا ولكن عطاء الله يكون أوسع من دعوة العبد فيدعي ربنا اصحى بالليل كده ساعة صياح الديكة قبل الفجر بشوية هتلاقي الديوك صحيت عمالة تقدم وانت ديك البيت ربنا يرزقنا رب الصحيان والصياح لله بالدعوات ربنا سبحانه وتعالى أعلن عن نفسه في هذا التوقيت في الثلث الأخير من الليل أنه ينزل إلى السماء الدنيا ويقترب من عباده وينادي عليه ليؤكد قربه منه ألا من مستغفر فأغفر له ألا من تائب فأتوب عليه ألا من سائل فأعطيه ألا من كذا ألا من كذا يعني حد عاوز فلوس حد عاوز ولد خلف حد عاوز يتجوز حد عاوز جنة حد عاوز يعدي على الصراط سليم حد عاوز يدخل الجنة بغير حساب طلبات كثيرة لكن ربنا أعطى إيه أمثلة نبدأ بها ونحرص عليها ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر أول من مؤذن يؤذن الله أكبر الأمور ترجع إلى عادتها وطبيعتها آخر شيء يا إخوانا ومش آخر شيء في الموضوع إنما على قدر ما أعطاني ربي وعلى قدر الوقت حتى لا أطيل على حضراتكم من أسباب الكسب والرزق غنى النفس اللي بدأنا به أن يتعالى الإنسان على الدنيا وهي طبيعة الدنيا كده من أقبل عليها وسعى وراءها فرت منه وأدبرت ومن أعرض عنها جاءته تسعى النبي عليه السلام من يومه هو أجير عند قومه على قراريط يعني على أموال بسيطة أجرة صغيرة من قومه يرعى بها الغنم وبعدين السيدة خديجة رضي الله عنها استأجرته أجيرا في تجارتها فيعني عايش كده إيه بالكفاف كما يقال اللي جاي على قد اللي رايح الحمد لله رضا إنها مستورة ما طلب اكثر ما طلب قال لك طب بكره لما اجي اتجوز هتجوز بايه عاوز اكنز قرشين طب ولما اخلف بقى طب ما انا عاوز برضه قرشين عشان العيال وحماده هعمل له ايه واوديه مدرسه ايه طب ولما يحصل لي مش عارف كده طب ولازم يبقى في قرشين في البنك ولازم قرشين تحت البلاطه ولازم مش عارف لا لا تشغل نفسك بكره ليه في الحديث القدسي يا ابن ادم لم اطالبك بعمل غد غد بكره فلا تسالني عن رزق غد ما تشغلش نفسك نفسك برزق بكرة عيش يومك عيش لحظتك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لكن أتعبنا وأرهقنا إن إحنا بنفكر مش بكرة ولا بعده ده في السنة اللي جاية في السنوات اللي جاية في أولادنا اللي هنخلفهم بعد ما نتجوز هو كده هو كده هو كده هو كده اوضه حماده تثبت ذلك اوضه حماده ومش اوضه مش فاضيه هنحط الموبيلي فاضيه لازم نملى دولاب حماده بكام هدمه كده كام طقم جديد مش هدمه يعني كام طقم جديد ونملى الكومودينو بتاع حماده بشويه لعب هو مين حماده يا اخوانا بس يجي بس يشرف واحنا عينينا والله ليه ومين ما بيكرمش ابنه بس يجي هو والله اخته يا مرحبا لكن لكن انشغالنا ببكره هو ده اللي تعبنا بالله عليكم كل واحد يفكر كده ما عندوش في البيت أكل يكفيه النهاردة وبكرة وبعده أكل بس ما عندوش فلوس في جيبه ولا في ايده ولا في ايده تكفيه النهارده او بكره وبعده لو عندنا اللي يكفينا النهارده هذا يكفي هذا غني يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه من بات امنا في سربه في بيته ايا كان هذا البيت والسرب اللي هو المدخل الملتوي كده حتى يعني عامله هذا بيت من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه النهارده عندك السحور اللي باقي لك فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فأو ده رضا الدنيا كلها عنده طب بكره اعمل ايه لما يجي بكره بسأل عن بكره هتلاقي الخير موجود ان شاء الله بالثقة في الله وخدناها بالأمس هتلاقي خير موجود إن شاء الله بنظرتك في نفسك وذلك ربنا يقول وأما بنعمة ربك إيه يقول لك فين عد غنمك يا جحا واحدة نايمة وواحدة طب ما الحمد لله عندك غنمتين غيرك ما عندوش عاوز لك تلتة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب قال لقد ظلمك هذا ظلم عندي غنمتين واحدة واقفة واحدة نايمة طب حلو الحمد لله لما دي تنام دي هتفوق دي فيها لبن دي ما فيهاش لما على ما دي تقطع تدي حملت جابت لبن وهكذا هتفرج هتفرج سيبها لله لكن طالما عندك الاسباب دي كلها هذا يكفي والله غنى النفس مهم جدا والنبي عليه السلام ذكره وكان يمتلكه فلما جاء الله وقال له وعرض عليه في عودته من الطائف بعد أن طرده أهلها عليه الصلاة والسلام بعث له ملك الجبال أقوى سلطان في العالم ما يوصلش للدرجة دي إن الله بعثني إليك أو أرسلني إليك لتأمرني فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت في ملك في الدنيا في رئيس في قوة في العالم تقدر تطبق الجبلين على ال صعبة دي قوي عاوز امكانيات عالية جدا انما سام بياخدها بكلمة عرض بس يقول اه توكل على الله اجب ربك يلا يطبقها عليهم على طول. عرضت عليه اموال طائلة قريش كما تعلمون قالوا إن أردت مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا بأغنى رجل في مكة وجزيرة العرب كلها بس أشر انت وتبطل الدين بتاعك ده تطرف اللي انت جايبيه ده ها هو ده الإرهاب اه قال لهم لا والله لو عملت ايه أبدا مال أنا ماله مال المال ربنا أراد أن يعوضه ربما لم, لم يرضى أن يأخذ لأنها مساومة بين المال وبين الدين لا ربنا هيدي لك وتبقى على دينك تبلغه وتعلمه عرض الله عليه أن يحول له جبال مكة ذهبا وفضة فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون ملكا نبيا هذا داود وهذا سليمان عليهما السلام ملوك وأنبياء وبين أن تكون عبدا نبيا قال أكون عبدا نبيا أصبر أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر أو كما قال عليه السلام إلى أن جاءت لحظة الفراق والموت مش مسألة في الأول بس كده يعني عشان يبقى نبي فقال لك فرحان بالنبوة وناسي بقى الدنيا ومش واخد باله ومش حاسب لها حساب لا تم الأمر وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغه ربه أن بلغت أمر ربك خلاص كده مهمتك انتهت يا نبي الله قبل أن أقبضك كل الأنبياء خيروا تحب تموت دلوقتي أجلك انتهى مهمتك انتهت أجلك انتهى لو عاوز نمدلك فيه زي ما انت عاوز ما انتش عاوز عاوز الموت يبقى الوقت كل الأنبياء اختاروا الموت مين عاقل يقعد في الدنيا دي بالهم اللي فيها دي شفتوا امبارح بس في الصلاة كانت عاملة ازاي خنقنا من الحر ادي ليلة يعني وطابور العيش والله اللي تجيب عيش والله تجيب فول والله تجيب شعبي خنقه وخنقه وخنقه واتوبيسات ومواصلات سكن مش عارف ايه مين يرضى يقعد في الدنيا دي فخيروا جميعا فاختاروا ان يلحقوا بالرفيق الاول وخير النبي عليه السلام بس كان تخييره بقى حاجه ثانيه خير بين ان تكون له خزاء مفاتيح كنوز الارض مش خزائن بس الكنوز مفاتيح كنوز الارض الارض كلها والخلد فيها إلى يوم القيامة وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى فسمع صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم بصرنا بنعمك علينا وقنعنا بها وبارك لنا فيها وزدنا غنى وفضلا يا رب العالمين اللهم اجعلنا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في غنى النفس والإحساس بنعمتك واجعلنا في صحبته يوم القيامة في الجنة كما آمنا به ولم نره وصل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإلى لقاء في الغد إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته